السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله وللرجال عليهن درجة آية جبارة يا جماعة من كلام الله سبحانه وتعالى كلام ربنا كله عظيم وكلام ربنا كله جميل زي ما ربنا قال لا إكراه في الدين الدين ما فيش فيه حاجة كريهة الدين ما فيش فيه حاجة وحشة الدين كله جميل وكله عظيم وكله خطير وللرجال عليهن درجة امبارح اتكلمنا عن الآفاق الجبارة لقول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقلنا النهاردة هنتكلم عن معاني قول الله سبحانه وتعالى وافاق قول الله وللرجال عليهن درجه القول الاولاني هو القول المشهور جدا جدا جدا جدا ان ده خطاب من الله للمراه خطاب من الله للمراه ربنا بيقول لها ايه وللرجال عليهن درجه يعني ايه يعني الراجل هو مدير البيت بالتعبير العملي دلوقتي في الحياه العمليه بتاعتنا الراجل هو المدير يعني اتشاوروا ولغه حوار بينكوا وخدوا وده ويسمعك وتسمعيه وحاول تقنعيه ويحاول يقنعك وفي الاخر هو اللي بيفصل هو اللي بياخد القرار الفاصل ودي قصه مش هينفع حياه زوجيه من غيرها بل مش هينفع شركه من غيرها بل مش هينفع مدرسه من غيرها بل مش هينفع دوله من غيرها لازم كل دوله يبقى لها قائد واحد كل سفينه يبقى ليها ربان واحد كل فالحياه الاسريه دي حياه مليانه تفاصيل ومليانه تداعيات وظروف وعوارض وقرارات و... ده مؤسسه مؤسسه عملاقه وبيجي اولاد وبيتاخد قرارات في حاجات كتير جدا جدا جدا تتعلق بالاولاد وتتعلق تتعلق بالبيت وتتعلق بكل حاجه وللرجال عليهن درجه هو المدير يعني ايه يعني هو اللي له القوامه يعني بالتعبير كده الشرعي قبول القوامه المراه قابله القوامه هي اكثر انسانه قادره على فكره يا جماعه سعاده البيت قائم على المراه مش قائم على الراجل باذن الله سبحانه وتعالى يعني الراجل ممكن تبقى اخلاقه حلوه ولكن الست لو هي اللي طيبه ومتسامحه والبيت بيبقى حاجه تانية خالص تماما تماما تماما فالمراه تمثل 95% من نجاح البيت قبل ما نقول ان الراجل يمثل ويمثل كتير ولكن فعليا مهما كان عيوب الراجل لو المراه بتستحمل بالمشاهدات الواقعيه البيت بيعدي يبقى الاولانيه ان الراجل لا تصوم الا باذنه لا تحج الا باذنه له القوامه هو اللي بيجاهد هو اللي بينفق يبقى ده المعنى الاولاني هو المدير هو المدير يعني هو اللي ايه بيتولى إيه بعد المشوره اتخاذ القرار في البيت طيب المعنى الثاني ده قول ابن عباس بقى ده قول جبار ابن عطيه المفسر بيقول هذا قول بارع ده قول وهو ده القول السبب ان انا اصلا اشرح هذه الايه اصلا القول الثاني ان ابن عباس نظر ان ده مش خطاب من الله للمراه ده خطاب من الله للراجل يعني ايه وللرجال عليهن درجه ابن عباس قال ايه هي الدرجه ديت قال لك الدرجه دي مش القوامه ولا انه بيجاهد ولا انه بينفق ولا انه هو لا تصوم الا باذن امال ايه الدرجه دي قال انه هو الاقدر على التسامح ان الراجل هو اللي بيقدر نفسيته تعدي اكتر الست بتهتم بالتفاصيل وبالتالي بتبقى مش تقدرش تعدي الزعله بسهوله ما تقدرش تعدي الراجل يقدر يعدي اكتر يقدر يسامح اكتر فهي دي الدرجه عشان كده ابن عطيه قال هذا قول بارع ان القضيه قضيه ان قدره الراجل على التسامح وان هو يعدي وان هو يلين وان هو يلين ويهين مع زوجته القدره دي اكتر فبقت هي دي الدرجه يعني ايه يا جماعه يعني معنى جبار يعني انت درجتك عند ربنا على قد ما انت بتقدر تسامح الباقيين ولا لا يعني انت درجتك عند ربنا على قد ما انت بتقدري تعدي لغيرك ولا لا يعني الاعلى عند الله هو اللي بيقدر يعدي هو اللي بيقدر يسامح في الحياه كلها عموما بقى دي من صفات الانبياء النبي عليه الصلاه والسلام مع زوجته عرف بعضه لما اخطات عرف بعضه وعلق على بعض الحاجات اللي غلطت فيها واعرض عن بعض عمل نفسه ولا واخد باله اصلا ولا واخد باله ان هي عملت دي او قالت الكلمه دي او عم ولا كان هي عملت حاجه لدرجه ان هي ظنت او تظن ان هو ما شافش اصلا وما عرفش وهو عارف ولكن اعرض عن بعض كما قال العلماء تسعه اعشار العافيه في التغافل قالوا بل والله كل العافيه في التغافل ان الانسان يقدر يعدي ان الانسان يقدر يسامح يا عم ما جاتش في البخاري يا سيدي تعدي في الزحمه يا عم take it easy دي تربيه نفسيه جباره يا جماعه القدره على التسامح الانسان اللي ما عندوش القدره دي عندوش القدره انه يعدي عندوش القدره انه يسامح بيتعرض لثلاث مصايب في حياته ثلاث مصايب اول حاجه دول اكتر الناس تعذيب في الحياه اكتر ناس معذبه في حياتها ليه هيبقى بيتجنن هو فلان ازاي عمل كذا فلان ازاي قال كذا فلان ازاي ما خدش باله من كذا هي ازاي مراتي عملت كذا ازاي لما زرت نسايبي او زرت فلان او عملت كذا فلان ما خدش باله انه يعمل معايا كذا بيبقى يتجنن بالذات لو هو انسان معطاء بيبقى هيتجنن ازاي بيبقى اكتر انسان وكل اللي حواليه مش حاسين لان الحياه مش هتمشي غير بتكبير الدماغ اصلا ومفيش سعاده ولا في استقرار في الحياه من غير ما الانسان يعدي وي وي ويعني وينطلق في الحياه ويفكر في الحياة فبيبقى اكتر ناس معذبه في حياتها النقطه الثانيه اللي ما عندوش قدره على حته عليهن درجة اللي ما عندوش قدرة على حتة أعرض عن بعض بيبقوا أكتر ناس عرضة للانحرافات الفكرية والأمراض النفسية يعني إيه؟ يعني تعالوا شوفوا مثلا مداخلة معظم المداخلة معظم اللي قلبوا على الشيوخ والدعاة هو مثلا الداعية غلط غلطة أخطأ ما ينفعش بيبقوا دايما شخصيات مثالية بيسموها في الطب النفسي في ال personality disorders اضطرابات الشخصية obsessive personality شخصيات وسواسية يعني إيه تهتم بالتفاصيل جدا جدا جدا جدا لدرجة إن تفصيلة صغيرة باظت حياته كلها تبوظ هو ع- عقليه الايزو 9002 ما يحتملش ان فالشيخ بالنسبه له ده قديس نازل من السماء طب عمل غلطه ينسف الشيوخ وينسف الدعاه ويبقى مدخلي ويقلب عليهم كلهم ايه يا ابني ليه كده فدول اكتر ناس عرضه للانحرافات الفكريه لان هو عقليته حاده بيفكر بطريقه حاده وللاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه لانه ما بيقدرش يستحمل في الاخر من كتر اصطدامه بالحياه واصطدام الحياه به ثالث حاجه دول اكتر ناس عرضه للفشل في العلاقات ليه؟ لان هو عشان مراتي تعيش معايا ما- يعني هو دايما اللي اللي بيعيش 20 سنه في الخليج ويرجع يقعد في البيت اولاده بيتجننوا منه يقولوا له ارجع تاني ليه؟ ويحاولوا يخرجوه من البيت ليه؟ لان هو بيرجع بقى عايز يمارس دور الابوه، انت يا بنتي خرجت ب... ب... ب... خارجه باللبس ده ازاي؟ انت يا ابني راجع متاخر ازاي؟ انتوا ازاي مشغلين التلفزيون ومعليينه؟ انت يا ست انت يا مراتي انت ازاي اصلا ال- الساعه 12 الظهر وما طبختيش؟ في الاخر اتخانقوا منه، يا عم انت قاعد تعلق على كل حاجه ليه؟ يا عم عدي يا عم اعرض عن بعض يا عم سي خلي الناس اللي حواليك يستمتعوا بيك يلتذوا بيك كتير جدا لما يعني لما الواحد بيروح آه، احيانا يصالح ما بين واحد وواحده حصل بينهم مشكله زوجين حصل بينهم مشكله يعني ب ب بفتكر الكلمه دي واقولها لهم اقول له انت مراتك جواها حاجات حلوه بس انت خرجت اسوأ ما فيها وانت جوزك جواه حاجات حلوه بس انت خرجت اسوأ ما فيه ليه الانسان اللي ما بيعديش وما عندوش تغافل وما عندوش تسامح التاني هو كمان هيعمل له كده فكل انسان جواه خير وشر زوجتك زوجك كله جواه خير وشر مفيش حد انا بتكلم قدامك انت بتسمعني كله جواه خير وشر اللي بيطلع الخير اللي جوه اللي قدامه اللي دايما بيسامح ويقول الكلام الطيب ويثني ويساعد ويدعم اللي بيطلع الشر اللي جوه اللي قدامه اللي دايما بينتقد واللي دايما بيقف على الواحده ده بيطلع الشر اللي جوه اللي قدامه وبيفاجئ ان اللي قدامه بقى شخصيه هو لا يمكن ان يتخيلها اصلا انت ازاي كده يا عم انت اللي طلعت الحاجه الوحشه اللي جوايا طلعي الخير اللي جوه جوزك طلع الخير والملاك اللي جوه مراتك طلعوا الخير اللي جوه اصحابكم طلعوا الخير اللي جوه قرايبكم اللي جوه اللي حواليكم بالمعامله الطيبه واخلاق الدين الطيبه فبيبقى النوعيه ديت اكتر الناس معذبه في حياتها اكتر ناس عرضه للانحرافات الفكريه والامراض النفسيه اكتر الناس عرضه للفشل في العلاقات مفيش صاحب هيكمل معاه مفيش زوجه او زوج هيكمل مع النوعيه دي مفيش شريك في حاجه هيكمل ليه عشان عقليه مثاليه عقليه obsessive personality ما, ما, ما يقدرش يبقى الحل اعرض عن بعض يبقى الحل وللرجال عليهن درجة يعني يا راجل ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى على قول ابن عباس هنا والله أعلم بمراده إن الرجولة إنك تسامح إن الرجولة والشنبات الشنبات النفسية أهم من الشنبات الوجهية هرمونات الذكورة النفسية هرمونات التسامح أهم من هرمونات الذكورة الجسدية العضلات النفسية بتاعت الرجالة أهم من العضلات النفسية أهم من العضلات الجسدية الرجولة مش شنبات وعضلات وقرارات الرجولة تسامح الرجولة انك تعدي الرجولة انك تطبطب على ضعف مراتك الرجولة انك ترحمها الرجولة انك تعدلها هي دي الدرجة اللي ربنا فضلك بيها لو انت خسرتها فين الدرجة بتاعتك يبقى القد كلما ازدادت قدرة الانسان على التسامح كلما ازداد قدره عند الله واعلى عند ربنا مين بناء على ال- على الاية دي مين اعلى درجة عند الله اكتر ما يقدر يسامح ويقدر يعدي ويقدر يتغافل و- و- و take it easy و- وي- وينشئ لغه حوار مع مراته ومع اولاده ومع اصحابه ويسمع ويسمع النقد عادي وي- ويتقبل لو اللي قدامه اخطا فيه او قال كلمه غلط يا عم تعدي يا عم يا عم عادي يا عم وتعدي في الزحمه يبقى ده القول الثاني ال- ال- الفايده الثالثه بقى الجباره ان الايه دي مفتاح للمرأة وخطاب للمرأة ازاي بقى الآية دي بتديك الروشتة السحرية اللي كل ست نفسها فيها ازاي اخلي جوزي خاتم في صباعي ازاي جوزي يبقى خاتم في صباعي ازاي جوزي يبقى زي الطفل الصغير قدامي ازاي جوزي الاسد اللي قدام الناس ها شفتوا الاسد لما بيجي جنب مراته كده اللي هي ال- زوجة الاسد كده ويقوم قاعد بقى ويقعد يمسح راسه فيها كده وبجانبها ينسى انه اسد ازاي الاسد ده اللي انت متجوزاه يبقى عامل زي القطه جنبك ويبقى عامل زي الطفل الصغير ازاي يبقى خاتم في صبعك كل الرجال عليهن درجه انك تكبريه انك انت تتكسري له انك انت تقولي له انت اللي اعلى مني يا راجل ربنا خلق نفسيه الراجل كده سبحان الله العظيم نفخ ربنا عشان كده من الكلمات الجباره اللي تقدر تطبق الكلمه دي في القران بص هتملك جوزها هيبقى عبد عندها والفيا سيدها لدى الباب والفيا ايه سيدها كان ممكن ربنا يقول والفيا زوجها ليه ربنا قال سيدها يعني ان الست تحسس جوزها ان هو سيدها إز- قد ايه زي ام الدرداء كده لما كانت تقول حدثني سيدي ابو الدرداء مش حدثني زوجي كل ما الست تك والله مفتاح الراجل ما العند ولا القمص ولا انها تشتكي على صاحبتها ولا انها تجري على امها وابوها تشتكي لهم وتعمل لهم مصيبه في العيله ولازم يعرف هو اتجوز مين وانا بنت مين والله ما ده مفتاح الراجل وكل ده بيطلع هرمونات العند والعياذ بالله اللي جوه كل ده بيطلع اسوأ ما فيه والنهايات المأساوية واضحة من كلا الطرفين مفتاح الراجل كلمة واحدة عايزة تجيبي جوزك لحد عندك وهو زعلان اتصلي بيه الوقت في مكالمة اتكسري له اتكسر له انت نفسيتك مش قادرة اعترفي قولي مش قادرة قولي ما اقدرش انما لو انت عملت كده جوزك هيبقى خاتم في صبعك اكتر رجاله دايما الراجل لما بيتجوز بيبقى عندوش وعي بمساله الاسره قوي يعني وبيبقى مستهتر شويه في علاقته بزوجته يخرج ويتاخر ي- منتمي لاصحابه وال... وال... وال... والبيت الاولاني اللي هو جاي منه اكتر منتمي لشغله اكتر هو الست الذكيه اللي تعدي المرحله دي وتستوعب الراجل وتفضل تتكسر له وتفضل تخدمه لحد امتى اسمعي الكلام فتره سنه اتنين تلاته الراجل بعد فتره بيجي يقف هي بتعمل كده ليه بيتاثر لها بتأسره انت بتأسري جوزك بكل مره بتتكسري له فيها بكل مره بتقولي له انت الكبير بتاعي فيها بكل مره بتقولي له انا ما اقدرش اعيش من غيرك فيها بكل مره بتقولي له انا من غيرك ما اسويش حاجه فيها بكل مره بتقولي له انت سيدي بكل كل مره الفيا سيدها ده مفتاح لو انت عايزاه يبقى خاتم في صبعك طبق الايه دي طبقيها من جوه نفسيتك والله يا اخوانا شرع ربنا هو مفتاح السعاده هو هيعمل ايه بقى اه يتنطط عليا الوقت دي مف- مفاهيم عند البنات المتخرجه من الجامعه بالذات كتير منهم اه لازم تقفي له واوعي يقول لك كلمه ولازم ترد عليها والله العظيم ده أع- اسرع طريقه للفشل في الحياه الزوجيه والراجل ممكن يكون بيموت في مراته بس هو عايز يحس برجولته حسسي برجولته هيتكسر لك اكتر وهيبقى فوق ما انت تتخيلي الفايده الرابعه من هذه الايه ودي فايده جباره ان الايه دي اتاسست لسبب النجاح في الحياه اصلا سبب النجاح في روح الفريق الغرب يا جماعه كل حياته قائمه على روح الفريق كل حاجه انا بذاكر في المواد الطبيه كل نقطه بيجيبوها آه، خ- خ- هناك ما فيش حاجه اسمها انا عبقري واكتشفت زي ما كان دكتور زويل الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه الله يغفر له ويرحمه زي ما كان بعد ما خد نوبل المذيعه بتقول له انت يا دكتور عبقري قال لها يا بنتي انا فريق انا معايا 150 واحد تقول له ده من ذوقك يا دكتور يا بنتي من ذوقك انت من... استغفر الله العظيم انت جايه للاسف يبدو انك طلعت في مجتمع مش فاهم يعني ايه روح فريق يا بنتي بيقول لك انا 150 واحد احنا فريق من غيره ما كناش وصلنا في الغرب كل حاجه فريق عشان كده الدنيا سهله وبيتقدموا لان كل واحد ماسك نقطه متخصص فيها وكله بيتكامل مع بعض من غير قائد ما فيش حاجه اسمها روح فريق ما هو الفريق عشان نبقى فريق لازم نتكسر لقائد هو اللي يفصل ساعه ما يكون في محاور خط سير او حاجه لازم هو اللي يفصل احنا عندنا مرض اشمعنى هو اللي يبقى المدير يا ابني المدير مش معناه انه احسن منك ممكن استاذ في المستشفى احسن ألف مره من مدير المستشفى بس ده المدير لازم يتسمع كلامه وللرجال عليهن درجه الاسره والمجتمع والشركات والعلاقات الدينيه لازم يبقى في مدير عشان الحياه تمشي فالايه دي سبب ان احنا نسبق الغرب في الحضاره لو احنا طبقناها وقبلنا كلمه مدير وفهمنا ان ده مش عيب والله العظيم والله ما هيسب في كرامتك ان يبقى جوزك مدير الحياه الزوجيه بالعكس ده ده ترتيب الحياه اقبلوا الحياه بطعمها اقبلوا الحياه بطعمها بلاش ت... ت... بلاش ن- هي الحياه محتاجه حد يدير في كل حاجه والتاني بقى اللي وراه يدعمه ويمده بالمشوره و... و... وفي الاخر يقبل القرار اللي هو بياخده الحاجة الخامسة في الآية ديت إن الآية دي سبب لنجاح ال- العلاقات واستمرارها المعجزة اللي الواحد متألم على عدم حدوثها في الطيار الديني عندنا حتى في الدنيا عدم استمرار العلاقات مفيش حد بيكمل مع حد هاتوا أي اتنين اشتركوا في شركة ما بيتشكلوا بعد خمس سنين بعد عشر سنين هاتوا أي اتنين عملوا اتنين دعاء عمل للأسف الشديد الشراكات بتقع بسرعة ليه؟ عدم وضوح العلاقات فالآية دي بتجيب سبب خطير من أسباب الحفاظ على العلاقات بيننا وبين بعض وضوح العلاقة عشان كده هنا ربنا قال بكل صراحة كل صراحة وكل وضوح وللرجال عليهن درجة لازم الست تقبل كده كان ممكن بقى لا نتكلم باسلوب دبلوماسي لا الموضوع مش كده وللرجال عليهن درجه العلاقه لازم تبقى واضحه من اول يوم بين الراجل والمراه كذلك العلاقه لازم تبقى واضحه في اي تعامل حياتي موسى والخضر اول ما تقابله موسى قال للخضر ايه ولا اعصي لك امرا العلاقه واضحه انا تحتك انا وراك انا هتبعك هل اتبعك انا هتبعك انت اللي بتمشي العلاقه وانت اللي بتنهيها وانت اللي بتديني موسى هو اللي اختار العلاقه دي عشان عايز يتعلم من الخضر عليه الصلاه والسلام هو اللي اختار ولا اعصي لك العلاقه الواضحه العلاقه الواضحه ربنا خلدها في القران في سوره الكهف كل جمعه في قصه موسى والخضر علاقات تبقى واضحه فربنا اتكلم هنا عن العلاقه الواضحه بين الراجل والمراه في حته الترتيب قلنا امبارح ولهن مثل يعني مثل في مثليه ولكن عليهن درجه مفيش نديه مثليه بلا نديه يبقى في مثليه ولكن مفيش نديه لان هو المدير بتاع البيت العلاقه الواضحه اي حد عايز تحافظ على علاقتك بينك وبينه خلي علاقتك واضحه ما تسيبش بقى ايه تفضل انت وصاحبك ماشيين او انت وصاحبك عاملين شركه وطب مين المؤسس ومين الشريك المرفوع ومين رئيس مجلس اداره يا عم طول ما الدنيا ماشيه ساكتين ساعه المشاكل كل حاجه تنهار وضحوا العلاقه اعملوا عقود بينكم وبين بعض حتى في الدين اتفاقيات زي موسى والخضر موسى والخضر فضلوا فتره يتفقوا مع بعض هل اتبعك على ان تعلمني ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكر اتفاقيات اتفاقيات اول ما الاثنين اتفقوا حصل ايه فانطلقا الانطلاق حصل انطلقوا ليه؟ لانهم وقفوا اتفقوا، بقى العقد واضح، بقى الترتيب واضح، بقت الامور واضحه، اتنين اخوه عملوا محل مع بعض، يجوا يفضوا المحل يولعوا الدنيا ليه؟ لان ما كانش في عقد اتفاق اصلا، لا ازاي يفضوا ولا ولا شروط جزائيه، ما فيش اي حاجه، يبقى العلاقات الواضحه، الايه جباره وخطيره وعظيمه، ادتنا مفتاح لكل حاجه ومفتاح ان جوزك يبقى خاتم في صبعك، ومفتاح ان روح الفريق نتقدم بقى ونبقى فرق تاني ونسبق في الغرب، ومفتاح ان ازاي العلاقات تستمر بيننا وبين بعض وترتيب الحياه الاسريه ولكن الفايده اللي انا بركز عليها في الاخر ان الايه اتكلمت عن التسامح وللرجال عليهن درجه اي هم الاقدر على التسامح ربنا ادى للراجل ال option ده في نفسيته اداله الامكانيه دي في نفسيته ان هو يقدر يسامح اكتر ويقدر يعدي اكتر هي دي الدرجه الدرجه الدرجات عند الله بقدرتنا على التسامح وقدرتنا ان احنا نعدي ونتغافل والنبي عليه الصلاه والسلام كان عنده علو علو همه جبار في هذا الامر عليه الصلاه والسلام مع زوجته لما مراته كسرت له الطبق عازم اصحابه في عزومه تخيلوا انا عازم اصحابي في عزومه في بيتي وجايب طبق الاكل وشايله مراتي غضبه قامت ضربه طبق الاكل رمياها على الارض متفتت قدام الناس ده انا اموت فيها ده ممكن واحد يخ... ده ممكن واحد يموت مراته فيها من كتر كسوفه و... و... واتهزقت وشخصيتي اتهزقت وطلعت قدام اصحابي مش مسيطر على بيتي ومراتي و... و... وانا وانا لازم اربيها وانا لازم اعرفها يعني ايه راجل ويعني ايه ست وانا وانا لازم اديها درس عمره النبي عليه الصلاه والسلام قعد يلم الاكل ويضحك ويقول لهم عليه الصلاه والسلام غارت امكم غارت ست وغارت زوجه بتحب جوزها وغارت عليه اصل طبق الاكل ده كان جاي من عند زوجه تانية للنبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه يعني الزوجه بتاعت النبي دي كما روي عنها يعني ان هي ما كانتش في الطبيخ قوي يعني فلقت حاجه مسبكه وريحه بقى طالعه بقى ضربه في الانف ما استحملتش بقى يعني يعني ست وغارت فالنبي عليه الصلاه قعد يضحك غارت امكم واخلاق السنين حصل ايه يعني؟ ذهبت وانا عمر بن عبد العزيز ورجعت وانا عمر بن عبد العزيز حصل ايه يعني لما راح تولع المصباح بنفسه حصل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام تسامحه مع اعدائه اللي سمته اللي سمته في الشال يهوديه سامحها لم يؤاخذها الا لما سمت صحابي تاني وقتلته اللي سحر النبي عليه الصلاه والسلام كان يزوره ويقعد معاه ويعمل صاحبه واللي سحر النبي السحر اللي اتعمل للنبي عليه الصلاه والسلام بعد ما النبي عرف السحر ما رضاش يطلعه النبي عليه الصلاه والسلام وما رضاش يفكه النبي فكه بقول والله احد والمعستين عليه الصلاه والسلام آه وردم البير خالص وساب الراجل يجي يقعد معاه وما كلموش ولا فتح معاه الموضوع تاني قدره على انك تعدي ايه اللي حصل قدره على انك تتغافل النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه مره قرات كلمه انا استغربت النبي عداها ازاي اصلا النبي عليه الصلاه والسلام نام هو والجيش وقال لسيدنا بلال احرسنا سيدنا بلال نام الصبح عدى والفجر عدى النبي صحى الصبح 7 8 الصبح الفجر راح فبينادي بلال ما الذي حدث قال له سيدنا بلال مرعوب طبعا واكتر حاجه الانسان يترعب منها ان انا ابقى متهم فوق قال له اخذ بعيني الذي اخذ بعينك نمت زي ما انت نمت نمت زي ما انا نمت هو انا اللي كنت مكلف بالحراسه كان ممكن النبي يرد وازاي تكلمني كده وازاي تكلم القائد والشيخ والاستاذ بتاعك كده و... وانت محتاج وكان ممكن النبي عليه السلام حتى الموضوع تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله وقوم الجيش كله وراحوا مكان تاني وقاموا مصلين الصبح السنه والفرض و... والنبي عليه السلام الدنيا سهله عدي الانسان اللي ما بيقدرش يسامح هو اكتر انسان معذب في حياته واللي حواليه مش حاسين بيه مش لانهم ما بيحبوهوش لانهم فعلا هم ما بيفكروش بالطريقه دي فمش قادرين يفهموا هو بيفكر ازاي الانسان اللي المثالي قوي واللي بيفكر في التفاصيل قوي واللي ما بيقدرش يعدي غلطه لشيخ ولا الداعيه ولا الزوجه ولا الصاحب دول اكتر الناس عرضه للانحرافات الفكريه والاضطرابات النفسيه ما بيقدرش يستحمل الاصطدامات بقى وال... وال... والكونفليكتس اللي بياخدها و... هو ال... الانسان اللي ما بيقدرش يسامح هم اكتر الناس عرضه للفشل في العلاقات محدش بيكمل معاه لانه هو آه، ما بيقدرش يعدي ومفيش حد هيقدر يستحمل ان هو ما حدش يعدي له في الاخر محدش هيستحمل ايه عظيمه وجباره حكايه ايه وللرجال عليهن درجه اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم امين اللهم امين اللهم امين جزاكم الله خير